باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نتابع كلامنا في العظة على الجبل بيقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة لا بالسماء لأنها كرسي الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعر واحدة بيضاء أو سوداء بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير وسمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين ومن سألك فاعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده أول حاجة بيتكلم عنها ربنا هي مسألة الحلفان في الحقيقة في العهد القديم كان ممنوع الحلفان بالكذب ممنوع الحلفان بالكذب كما ورد في لويين 19 12 لا تحلفوا باسمي بالكذب ولكن مش معناها ان الواحد يحلف على طول انما في الوصايا العشر بيقول لا تنطق باسم الرب الهك باطلا ما قالش لا تحلف مجرد النطق باسم الله باطلا اليهود ايام المسيح كانوا فاكرين ممكن الواحد يحلف على كيفه بس ما يكذبش لا يحنف بل يوفي للرب اقسامه لكن المسيح جاي يفهمهم الحكايه المساله مش مجرد حلفان حتى مجرد النطق باسم الله لا تنطق باسم الله باطلا اسم الله ممكن ان الناس ينطقون به في خشوع في حب في اتضاع فيما يليق بهذا الاسم العظيم كمان استخدام اسم ربنا ما يكونش في اي حاجه يعني فيه ناس بيستخدموا اسم ربنا حتى في اللهو والعبث حتى في الأغاني الواحد يروح يشوف حتى في عبارات التهديد حتى في الكلام العادي بينما اسم ربنا مش أصول إن الواحد ينطق به بهذا الشكل في قصة بتقول مرة راجل عادي أممي ما كانش يبالي بالحلفان وباستمرار بيحلف بيحلف ويجيب اسم ربنا كتير وكان عنده خادم مسيحي متدين فكان كل ما ولاحظ فيه هذا الخطأ وحب يعالجه لكن ده خادم عنده ما يقدرش ينصح سيده فكان كل ما الراجل ينطق باسم ربنا يروح الخادم ده ساجد على الارض ورشم الصليب كل ما ينطق باسم ربنا يسجد فبص له سيده قال له ايه اللي بتعمله قال له ده اسم ربنا العظيم اللي خلق السماوات والارض ما اقدرش احتمل سماعه بدون ما اسجد في خشوع وفي هيبه وبدا هذا السيد ياخذ درسا من خادمه اسم الرب هو اسم عجيب وقدوس ومهوب ومخوف كون ان ربنا اعطانا ان نحبه مش معناها ان الحب يفقدنا المهابه والتوقير والاحترام لاسم ربنا عشان كده لما السيد المسيح علمنا الصلاة ما قالش بس قولوا أبانا من ناحية الدالة إنما قولوا أبانا الذي في السماوات عشان كلمة السماء تشعرك بأن ربنا كبير خالص وعظيم جدا مفروض إن محبتك ليه لا تفقدك مهابتك ليه اسم ربنا بيستخدم في قوة يعني في له قوة بالذات يعني اللي ينطق اسم ربنا بإيمان يلاقي نفس الاسم له قوة عشان كده المرتل بيقول يا رب خلصني باسمك يا رب ايه خلصني باسمك وفي البركة كانوا بيقولوا باركناكم باسم الرب باركناكم باسم الرب وبيقول المرتل أيضا لنعظم الرب ولنرفعن اسمه معا اسم الرب مفروض يكون في رفعة في قوة في عظمة مش في أي حاجة ده اسم الرب كانت ترتعب منه الشياطين مجرد اسم الرب ترتعب منه الشياطين امتى ترتعب منه الشياطين لما انت تنطق اسم الرب بالايمان بالقوه بالخشوع بالحاجة اللي تشعر الشياطين بأن اسم الرب ده إيه ده حتى الناس اللي جم لربنا في اليوم الأخير قالوا له يا رب باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين لما بطرس الرسول شفى الراجل الأعرج اللي على باب الهيكل والناس التفوا في إعجاب قال لهم ليس بتقوانا أو بقوتنا جعلنا هذا يمشي بل باسم يسوع باسم الرب حتى في مسحة المرضى يقول أمريض أحد بينكم فليدعو قسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب ده حتى اسم الرب كان دايما يستخدم للبركة للتسبيح للصلاة للحب كلما نذكر اسم الرب نذكره بحب يقول محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي مش واحد يذكر اسم ربنا باستهتار محبوب هو اسمك يا رب يقول باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من لحم ودسم لكن هل كل واحد بيبقى كده كل واحد بيبقى اسم ربنا محبوب في فمه كل واحد بيشبع لما بيقول اسم ربنا ولا بنقول اسم ربنا باستهتار فلا ناخذ القوه التي فيه ولا ناخذ الحب الذي فيه ولا البركه التي فيه حسب قلبك بتستفيد من اسم ربنا او بتستهتر باسم ربنا علشان كده بيقول لا تنطق باسم الرب الهك باطلا ما تنطقش باسم ربنا بالباطل لكن بما يليق به من خشوع ومن حب ومن احترام جميلة أوي في التسبحة عبارة حلو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك حلو اسمك ومبارك مش على طول في أفواه قديسيك يعني القديسين لما بيذكروا اسمك بيجدوه حلو ومبارك الناس اللي بيحلفوا كل حاجة والله والله والله طب ما, ما بيشعروش بقوة الاسم لأنه بيقولوها باستهتار وأحيانا بيشهدوا اسم ربنا على أشياء غلط ده في ناس بيستخدموا اسم ربنا في الانتقام في الانتقام ويقول والله الحكايه دي ما هتنتهي على خير انا لازم اعمل له واسويه وربنا ربنا قال لك كده تشهد ربنا على الخطا تشهد ربنا على الخطيه على الانتقام ده الحكايه دي وقع فيها نفس داوود النبي مره لما اراد ان ينتقم من نابال الكرملي يفعل بي الله ويزيد ان ما كنتش اعمله واسويه طب وربنا يشهد على الكلام اللي انت بتقوله عشان كده جت ابي جايل بكتته ما تستخدمش اسم ربنا بطريقة باطلة تستخدمه في البركة ده اسم ربنا لما الملائكة السرافيم كانوا بيذكروه كانوا بيقولوا قدوس قدوس قدوس رب السبقون رب الجنود السماء والأرض مملوءتان من مجدك شوف بيذكر اسم ربنا بيسبحه ازاي قدوس والسماء والأرض مملوءتان من مجدك وابن القوة رب القوات يا ريت نستخدم اسم الرب في التسبيح مش في أي حاجة ونستفيد من قوة اسم الرب لأن بيقول اسم الرب برج حصين يلجأ إليه الصديق ويتمنى على الأقل لو استخدم في الحلفان لا يستخدم باطلا أو بالكذب جه المسيح قال لهم حاجتين أول حاجة احترام هذا الاسم فلا تذكروا في التافه والشديد في الحق والباطل وبلاش الحلفان خالص وتاني حاجة اليهود كانوا بيفتكروا ان بس الحلفان معناها ان الواحد يحلف باسم ربنا فربنا قال لهم لا ده اي حلفان ممنوع مش بس باسم ربنا لما تحلف بالسماء ممنوع لانها كرسي الله عرش الله ولما تحلف بالارض ممنوع لانها موطئ قدميه ولما تحلف باورشليم ممنوع لانها مدينه الملك العظيم ولذلك من الخطأ ان واحد مش بس يحلف باسم ربنا يحلف بالانجيل يقول والانجيل المقدس والمذبح الطاهر طب ما هو حلفان بيحلف بالمذبح وبيحلف بالانجيل والسيد المسيح لما بكت الكتبة والفريسيين عرضا تعرض لانهم بيحلفوا بالمذبح او بالقربان بس أيهما أعظم المذبح ولا القربان لكن في واحد بيحلف بالمذبح واحد بيحلف بالقربان واحد بيحلف بالصليب يقول له الصليب المقدس ربنا ما قالش كده قال الحاجات دي كلها مش مظبوطه هل لما قال ان الحلفان ده مش مظبوط كان بيغير عقيدة لا زمان زمان في العهد القديم كان العالم وثني العالم وثني وكان كل واحد في الوثنيين بيحلف بإلهه فعلشان ربنا يميز المؤمنين به عن الوثنيين قال لهم تحلفوا باسم الرب إلهكم علشان هم رخرين ما يحلفوش بالآلهة الوثنية من جهة وعلشان يتميزوا عنهم من جهة ولذلك نجد في يشوع 23 سبعة يقول لا تذكروا اسم آلهتهم ولا تحلفوا بها ولا تعبدوها ولا تسجدوا لها لا تذكروا اسم آلهتهم ولا تحلفوا بها كانوا كل الناس بيحلفوا وإن كان هيحلف هيحلف بالآلهة التانية فقال إذا كنت تحلف للرب إلهك وحده تسجد وباسمه وحده تحلف ده لأن العالم الوثني موجود فعايز يميزهم عن الوثنيين وفي أرمية 12 16 ربنا يقول ويكون إذا تعلموا علما طرق شعبي أن يحلفوا باسمي حي هو الرب كما علموا شعبي أن يحلفوا ببعل يعني بدال ما كانوا بيعلموا الناس يحلفوا بالبعل لا يحلفوا باسم الرب ويقول حي هو الرب ما دام انقرضت الوثنية أو خلاص الوثنية ما بقاش لها تأثير يبقى ما فيش حلفان خالص لا تحلف باسم الرب ولا كل ما يتعلق به لا بالسماء ولا بالأرض ولا بأورشليم ولا بالقبر المقدس ولا بالإنجيل ولا بالصليب ولا بحاجة أبدا ولا تحلف بما يتعلق بك أنت أيضا مش بس اللي ما يتعلق بربنا ولا تحلف بما يتعلق بك أنت ما تحلفش براسك لأنك ما تقدرش تحول شعرة بيضة لسودة ولا سودة لبيضة في واحد يحلف بحاجات زي كده يقول وحياتك وحياة أبويا ورحمة أبويا بيقول كده وحياة ولادي يعني بيحلف بما يتعلق به ربنا بيقول له لا انت مالكش ملكية لدي ومالكش سلطة على التغيير فما تحلفش بحاجة ما تحلفش بحاجة أبدا لا بأبيك ولا بأمك ولا بأولادك ولا بقرايبك ولا بالميتين ولا بالعايشين زي واحد يحلف التاني يقول له غلاوتك عندي برضه حلفان هو بيحلف يزداد الحلفان صعوبة إذا كان في جريمة زي حلفان هيرودس اللي أدى إلى قتل يوحنا المعمدان وتمسكه بأنه ينفذ الحلفان هو صحيح ما تكذبش في حلفانك وتنفذ لكن إذا حلفت بحاجة غلط يبقى من الغلط أنك تنفذ يبقى غلط أكبر يعني هيرودس لو ما كانش نفذ حلفانه كان أحسن ده مرة اليهود نذروا نذر انهم ما ياكلوش الا لما يموتوا بولس يبقى صح انهم ينفذوا النذر لا تحنس بل توفي للرب اقسامك توفي دية ممكن تنفع على الحلفان وعلى الندور الاتنين مع بعض هما الاتنين يخشوا في دايرة واحدة لأن مفروض أن الإنسان يوفي الندر ويوفي الحلفان لكن ربنا قال بلاش تحلف خالص وقال لأن الرب لا يبرئ كل من ينطق باسمه باطلا لا يبرئه وفي ناس بيحلفوا لمجرد العادة اتعودوا كده ما حتى من غير لازمة حتى من غير ما حد يطلب منهم يصبح الحلفان بالنسبة لهم بقى عادة لازم يستخدموا اسم ربنا كده او اسم اي حد تاني يحلف بربنا يحلف بنفسه يحلف بقرايبه وساعات انسان يحلف عشان الناس يصدقوه وطبعا لما بيحلف عشان الناس يصدقوه يبقى اعتراف ضمني ان هو غير محترم وليس موضع تصديق فيحلف عشان يصدقوه وبعدين ما يصدقوهوش برضه فيحلف اكتر برضه ما يصدقوهوش ويقعد يحلف على طول لكن الانسان المحترم المحترم يقول الكلمة اللي يصدق يصدق ما يصدقش ما يصدقش يقول له مش مصدق خلاص يقول له أنا بقول لك كده وأنت حر بقى على كيفك تثبت له الأيام أن الكلام صدق وإذا كنت موضع احترام من الناس مش هتحتاج أنك أنت تحلف عشان يصدقوك الاستثناء الوحيد إذا هم استحلفوك باسم الرب مش انت حلفت تبقى ممكن تستجيب لهم زي ما المسيح أثناء محاكمته في متى 26 رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله إنك تقول هل أنت المسيح فقال له أنت قلت أجابه مع إنه كان صامت كلمة ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير يعني يكون كلامك هو الحق وهو الصدق ولا تزد لا حلفان لا تأكيدات أخرى إنما يكفي أن تقول الحق والحق له قوته وما زاد على ذلك فهو من الشرير ده الكلام اللي ربنا بيقوله من جهة الحلفان وشرح لهم الحاجات دي لأنهم لو فهموا الكتاب كانوا يجدوا إن الكلام ده مظبوط لأن ربنا ما قالش بس ما تحلفش ألا تنطق باسم الرب إلهك باطل بس المسيح ما قالش اسم الرب بس الحلفان بأي حاجة غلط بعد كده بيقول لا تقاوموا الشر سمعتم أنه قيل بعين بعين وسن بسن أما, أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر عين بعين وسن بسن دي كانت الشريعة القضائية التي تتخذ في المحاكم وليست في المعاملات الشخصية يعني لما المسألة تيجي قصاد القاضي يحكم فيها لكي يضع العدل بين الناس يبقى عين بعين وسن بسن لكن في المعاملات الشخصية ما كانش فيه عين بعين وسن بسن فسمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر ما لغاش الأولانية تركت لأحكام القضاء لكن في المعاملات الشخصية لا تقاوم الشر ودي تذكرنا بما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل رمية إصحاح 12 رمية إصحاح 12 بيقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر لا تجازوا أحدا عن شر بشر يعني ما تجازوش الشر بالشر اللطمة باللطمة ولا الشتيمة بشتيمة ولا الإهانة بإهانة ولا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء وإن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس ده الكلام اللي جه في إيه في رمية 12 يعني ما تاخدش حقك هنا على الأرض ما تاخدش حقك هنا على الأرض اترك فرصة لربنا ياخد لك حقك وإن ما خدتش حقك خالص لا بواسطتك ولا بواسطة ربنا يبقى حقك محفوظ في السماء يعني حقك مش هيروح لا تاخده على الأرض لا تاخده فوق في إنسان لازم ياخد حقه دلوقتي ولو يتخانق علشان ياخد حقه وساعات ما ياخد حق غيره مش ياخد حقه وبرضه يتخانق حتى في الاجتماعات واحد يجي يقوم واحد من على الكرسي ده عشان هو يقعد بداله الكتاب ما قالش كده ما تحاولش انك تاخد حقك هنا حقك محفوظ ايضا كلمة لا تقاوم الشر ولا تكافئ اللطمة بلطمة معناها لا تفكر في نفسك وحدك يعني ما تقولش انا المسيحية تقول لك فكر في غيرك مش تفكر في نفسك وفي رسالة بولس إلى أهل كورنثوس بيقول عبارة قوية جدا تخش معنا في الموضوع بيقول إيه المحبة لا تطلب ما لنفسها لما أنت تنتقم لنفسك يبقى بتطلب ما لنفسك لما أنت ترد على الإهانة بإهانة يبقى تطلب ما لنفسك لما تكافئ الشر بالشر يبقى بتطلب ما لنفسك المحبة لا تطلب ما لنفسها والمحبة تحتمل كل شيء برضو قال كده بولس فالمسيح بيقول احنا مش جايين هنا تتعاملوا كقضاة اتعاملوا كمحبين لو انت تشتغل كقاضي تقول عين بعين وسن بسن لكن لو تشتغل كمحب تحتمل ولا تطلب ما لنفسك ولا تكافئ الشر ولا تاخد حقك على الارض فانت عايز تتعامل ايه هذا الكلام مش بس جه في العهد الجديد ده موجود في العهد القديم ايضا وايه العيب العيب هو ما قاله السيد المسيح لهم شارحا عيوبهم قال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب تضلون اذ لا تعرفون الكتب طب الكتب بتقول ايه الكتب في أمثال عشرين اتنين وعشرين بيقول لا تقل إني أجازي شرا انتظر الرب فيخلصك معيار فمعيار مكرهة للرب معيار فمعيار زي عين وعين وسن وسن وفي أمثال 24 29 بيقول لا تقل كما فعل بي أفعل به طب ده كويس أوي إن في العهد القديم بيقول كده لا تقل كما فعل بي أفعل به أرد على الإنسان مثل عمله ما تقولش كده يبقى صحيح تضلون إذ لا تعرفون الكتب لأن في العهد القديم بيقول لك ما تكافئش الشر بالشر لا تقل كما فعل بي أفعل به لا تنتقم منه حتى لو النقمة جت عن غير طريقك يعني ايه يعني في الامثال برضو 24 17 الكلمة حلوة خالص قال لا تفرح بسقوط عدوك لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر لأن يبقى كأنك شمت فيه وانبسطت لسقطته يبقى كأنك انتقمت لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر أمال تعمل إيه برضه في سفر الأمثال 25 21 و 22 بيقول إن جاع عدوك فاطعمه خبزا وإن عطش فاسقه ماء بولس الرسول أخذها في رمية 12 الآية دي بولس الرسول أخذها في رمية 12 إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه يبقى لا تنتقم لنفسك لا تنتقم لنفسك بل لو هو عمل فيك شر اعمل انت فيه خير وده اللي بيقوله بولس لا يغلبنك الشر ما تخليش الشر يغلبك بل اغلب الشر بالخير ادي المسيح بيقول لا تقاوم الشر لا تقاوم الشر يعني لا تدخل في صراع مع الشر صراع شراني زيه يعني لا تطفئ النار بالنار اطفئ النار بالمية لكن تطفي النار بنار يبقى يديك لطمة تديله لطمة شتيمة قصادها شتيمة يبقى الحكاية تلفت المسيح بيقول الكلام ده لليهود وكان معاهم جنود الرومان بيبهدلوا فيهم وشعرين بقوتهم وممكن يسلبوهم ويظلموهم وممكن جند الرومان يشوف يهودي يقول له شل المتاع بتاعي ده وصلهولي ويسخروا ميله هدول جايين عشان يسمعوا منه ازاي يخلصهم من دول قال له لا اللي يسخرك ميل امشي معاه ميلين ما تعاملش الشر بالشر انا مش عايز راحتك من بره انا عايز نقاوة قلبك من جوه انا مش عايز راحتك في هذا العالم انا عايز راحتك في الابدية انا عايزك تخش من الباب الضيق لان هو اللي يوصل للملكوت الباب الواسع واحد يديك قلم تديله عشر ده الباب الواسع لكن الباب الضيق انك تحتمل ده مبدأ جديد السيد المسيح بيقدم المثالية في التعامل مفيش حقد انما في مسالمة وما تخافش حقك محفوظ عند ربنا من ضربك على خدك حول له الآخر مش ضروري إنها تؤخذ بمعنى حرفي مش ضروري تؤخذ بمعنى حرفي إنما معناها إن الذي يضايقك تكون مستعد أن تحتمل منه ضيقة أكتر في قلبك يعني يعني لا تتذمر على هذه الضيقة إنما تكون مستعد إنك تحتمل أكتر اللي بيسخرك ميل مش ضروري تاخدها بالناحية الحرفية امشي اتنين يعني كن مستعد إنك تحتمل أكتر كن مستعد قلبيا إنك تحتمل أكتر خلي قلبك واسع خلي قلبك واسع لا يضيق بكلمة لا يضيق بإهانة خلي قلبك واسع وإيه تاني من أراد أن يخاصمك وياخد توبك اترك له الرضا أيضا عايز يتخاصم معاك عشان ياخد توبك قول له مش بس التوب خد كمان الرداء يعني كلها أمور عالمية وأمور مادية ما يصحش إنك أنت تفقد علاقاتك مع الناس من أجل أمور مادية لا يصح أن تفقد علاقاتك مع الناس من أجل أمور مادية هو حالة واحدة تقاوم فيها إذا أراد أن يبعدك عن إيمانك دي تقف فيها زي الأسد لكن مجرد سوب ولا رداء دي حاجات تافهة لا تستحق منك إنك تثور وإنك تغضب وملخص الكلام كله انك تتعامل بالحب مع القريب ومع الغريب وبيقول من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترب منك فلا ترده برضو الكلام ده موجود في العهد القديم وبرضو نقول ليهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب في سفر التثنية إصحاح 15 آية 7 و 8 بيقول لا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير بل افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه والكتاب بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجيب الرب له ده الكلام اللي بيقوله من سألك فأعطه من طلب منك فلا ترد من جهة المساكين ومن جهة الرهن نجد في سفر التثنيه حاجة تشبه لكده برضه تثنية 24 من آية 10 لآية 13 بيقول إذا أقرضت صاحبك قرضا ما فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا منه في الخارج تقف والرجل الذي تقرضه يخرج إليك الرهن إلى خارج وإن كان رجلا فقيرا فلا تنم في رهنه رد إليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك فيكون لك بر لدى الرب إلهك يعني واحد أقرضته واداك ثوب ترجحه له قبل الغروب يبات في ثوبه مهما كان حتى لو ما جابلكش فلوسك إذا الرحمة أكتر من العين بالعين والسن بسن ما تعاملش الناس بالمثل عامل الناس بالحب وهذا الكلام يؤيده أيضا ما ورد في إنجيل لوقا على لسان السيد المسيح في لوقا 6 25 بيقول اقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا يعني سلف وما تحطش في مخك ان يرجع لك سلف وانت ما تحطش في مخك انه يرجع لك اللي بيستلف منك راجل فقير وجايز ما عندوش يرجع ادهاله باسم سلفية مش كحسنة ولو انها مش هترجع وتبقى كأنها صدقة بلاش تخلي اسمها صدقة دي تجرح شعوره خليها سلفيه استلف ومنين ما ما يكون معاك رجع وهو مش هيكون معاه خليها تاخد اسم سلفية ألطف وأرقى و... ومعاملة طيبة اقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا المهم أن يكون قلبك حنين ويكون قلبك طيب في معاملة الناس وما تعملش بالمثل أنا ليا وليا وليا ليك صحيح لكن المحبة لا تطلب ما لنفسها تنازل عن الذي لك وثق انك انت لو ما خدتوش على الارض هتلاقيه موجود فوق واحد استلف منك حاجة يردها لك هنا او ربنا يردها لك هناك فأيهما افضل الافضل قول الرب اكنزوا لكم كنوزا في السماء يا ريت ده انت تبقى بتدي هنا على الارض فلوس بالعملة المحلية وتاخدت عند ربنا بالعملة الصعبة في ملكوت السماوات اقصد الحاجة بتاعت العملة الصعبة اللي ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر اظن ان نكتفي بكده اتفضل صلي
شیبانین گویم مجیو بین شوی سی سنز به خریستو سر نست بین ریگون این من اون من گون چند صوت خینن و بین صوت امون و نینان آکی چیت خری سموی سیستمت اوی بین دیمنشی صدق تیمت خلو انتی اکبین و گنا انتی مسو صالا بی کدی صد بنتی داوید في صوفية انت سولومون بابن بماين برك لي طنبي طبيعي جن يا بوس شيسف ايارب انقن مبتاهو رد فين بنيوت الطايوت نار شرف بابا وشينوتي نمن نيوتي نبسكوبوس نيتكي نيمان بنوتن تدفف اتقرؤو يجنو يسرونو سنان ميشرم بين مانسي نيكون ديف سبيو انو قاجي تيرو صابسي تنو اتشالف جيم كوني طويب خريصو سرية قنت بكان انو بينا لبن خنقو ايريني كطامني شتناي كريالينسون كريالينسون كيريا فلوكي صونا مين اسمه إيرويس كان يكون يبون قوين باسمه يتراءف الله علينا ويباركنا وليسر وكو علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف في الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديسين العظام ماري مرقس الرسول والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس الأنبرويس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بكريستوس بالنوتي انتي هيريني مينان انت كريني سمنان انت كريني جكنوفنا نبول جيسو تتبوم ننفئون ننفزمون في اماهي شيء امين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الله